بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
عايز يا ربيعة تبقى مع سيدنا النبي كده اهو مرة واحدة مرافقتك في الجنة دي اللي بيسموها بقى علو الهمة آه لما مات الشيخ ابن باز عليه رحمة الله الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني عليهم رحمة الله وبركاته ووراهم 20 22 عالم في سنة واحدة 1420 الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني عليهم رحمة الله وبركاته ووراهم 20 22 عالم في سنة واحدة 1420 قلنا الناس دي لما ماتت من يحمل الراية مين يسد مكان الناس دي انت يا عم جمل انت تسد انت يا عم محمد انت يا عماد مين يسد مكان العلماء دي لما قلت الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها من المجدد وكل واحد مننا دماغه تروح ممكن يكون الشيخ فلان الإمام فلان مين يا ترى طب ليه ما تكونش انت انا بس انا بطل ابص على النسوان انا بس انا اقوم اصلي الصبح انا هو انا عارف احفظ لي جزئين من القران طب ليه المهانه دي ليه ليه الخنوع اللي انت فيه ده ليه ليه سفول الهمه ده ليه ليه سبحان الملك قال لك الراجل ده لما صاحب النبي في الدنيا طلب صحبته في الآخرة فهي كده أنا قلتها اليومين اللي فاتوا مرتين ومكسوف أقولها مرة ثالثة دلوقتي قصة الأسد اللي رباه راعي الغنم ولا أقول أنا بحبكم في الله بيحكى إن راعي غنم كان ماشي بيرعى الغنم بتاعته فلقى شبل أسد لسه مولود كده خده ورباه في وسط الغنم بقى يرضع الأسد الشبل الصغير ده من ايه من نعجة وتربى الاسد وكبر في وسط ايه في وسط الغنم وطبعا الراعي ما كانش عنده مراية فالاسد مش شايف نفسه فماشي في وسط الغنم كأنه ايه خروف جدي وتلاقي بقى النعجة دي تنط عليه والخروف ده ينطحه والجدي ده يزقه وهو الاسد يخاف من الكلب حد ما في يوم من الايام مره قافله من الاسود كده فشافت الاسد فين في وسط الغنم ونعجه بتتنطط عليه وخروف بينطحه والكلب يقول له هاو يجري يخاف فالاسود انزعجت ايه ده اسد يهان لا يمكن دي اهانه فزأرت الاسود جريت النعاج وهو جري في وسطهم جابوه تعال هنا ازاي انت تسمح ان نعجه تتنطط عليك صحيح اه والله ازاي تسمح ان خروف ينطحك قال لهم انا خروف قالوا لا انت اسد ابن اسد قال لهم لا قالوا طب ازقر كده ازقر في وسط الخرفان دي روح كده في وسطهم واسقر شوف ايه اللي يحصل ازاي قالوا كده الله اكبر راح في وسط الخرفان وزقر ايه اللي حصل كل الخرفان جريت اهو العيب كده ان انت اسد بس اتربيت معلش ما تزعلوش مني هو ده اللي حصل ان احنا ان احنا اتفقنا مش هتزعلوا هو ده عيب ان يبقى اسد اتربى في وسط شويه خرفان في وسط شويه معيز فطلع لكن اللي اتربى في وسط الاسود يطلع أسامة بن زيد يقود الجيش وعنده 15 سنة يقود جيش وهو عنده 17 سنة بلاش 15 17 سنة بس اتربى في وسط ايه أسود اتربى في وسط أسود عشان كده بقول لك كده ربيع بن كعب لما اتربى جنب النبي كانت همته عالية عايز ايه أبقى معاك في الجنة هو ده لكن النهارده لما تسأل ابنك عايز ايه شوكولاتاية اما تسأل واد عنده 15 سنة في اعدادية قد ربيعة بن كعب نفسك في ايه اطلب يقول لك ايه عربية كمبيوتر اه هي دي التربية هي دي التربية قال له سلني قال له أسألك إيه مرافقتك في الجنة واد صغير 17 سنة فالرسول يقول له إيه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أو شيء غير هذا لا ده معلش أصل إحنا للأسف الشديد في عك في الدين بنسمع القصص دي على المنابر وفي المساجد كالفتى منظره لكن لما ترجع لأصل الحديث اسمع بقى أصل الحديث قال له إيه أسألك مرافقتك في الجنة قال أو شيء غير هذا قال له إيه أو شيء غير هذا طب ما تطلب حاجة تانية آه هي دي قلت لا شيء غير هذا قال فمن علمك هذا قال له مين اللي قال لك تقول كده قلت لم يعلمنيه احد فتركني ثم عاودني من الليله القادمه فقال سلني قلت اسالك مرافقتك في الجنه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال او شيء غير هذا قلت لا شيء غير هذا حتى مضت علي عشر ليال يسألني كل ليلة ولا يغير من قوله شيئا حتى قال لي فأعني على نفسك بكثرة السجود فقلت والله لو سألني من غد لأقولن له زوجني فلم يسألني بعدها آه لو ربنا يحبنا يا رب حبنا يا رب أصله لما يحبك هيربيك ويدبر لك ويعلمك ويختار لك ويرتب لك وييسرك لما ايه لما يحبك لما يحبك سبحان الملك آه قال له اسألني قال له أسألك مرافقتك في الجنة اطلب غيرها قال له لا شيء غير ذلك تستفيد من هذا جمع الهم أو توحيد المقصد انت عايز ايه بالظبط تحديدا عايز ايه يا عم الحاج دنيا ولا اخره انا مش عايزك تجاوب لانك هتكذب انت عايز دنيا ولا اخره ما تقوليش اخره هتكذب انت عايز الاثنين صح هي دي الحقيقه اه عايز الاثنين ما انتش عايز اخره بس ومش هيحصل هي يا دنيا يا اخره الاثنين ما ينفعش مش عشان انا بقول كده انا ما ينفعش اقول لكن ربنا اللي قال كده قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حاجة من اتنين يا دنيا يا آخرة اختار الأخيرة توحيد المقصود وتوحيد المقصد وتوحيد الهم هذا هو الذي يجمع شمل قلبي ثلاث حاجات أقول تاني توحيد المقصود هو الله بيده ملكوت كل شيء وتوحيد المقصد الآخرة وتوحيد الهم العمل لها هو ده اللي يوصلك أما بقى اللي عايز وعايز وعايز وعايز وعايز انت حر اتقطع هتقطع نفسك توصل ايه في الاخر ممكن ما توصلش لحاجه خالص لا دنيا ولا اخره فالشاهد او شيء غير هذا قال ها لا شيء غير هذا وانا فضلت سنتين متواليتين في كل درس اعلم الاخوه نفسك في ايه ان ربنا يرضى عني وايه كمان بس هتتعلموها امتى عايزين لكم سنتين انتوا كمان يا رب علمنا يا رب يبقى نفسك في ايه ربنا يرضى عني وايه كمان بس مش عايز حاجه تاني خالص غير انه يرضى يعني ما نفسكش في 2 مليون كنا زمان بنقول مليون دلوقتي ما بقاش يكفي لا ولا عايز تغير العربية ولا تغير الشقة ولا تغير ال لا عايز ايه ربنا يرضى عني وايه كمان بس هي دي اللي تعيشها توحيد المقصود وتوحيد المقصد وتوحيد الهم أو شيء غير هذا قال لا شيء غير هذا فلما كان من عشر ليال تربيه قال أعني فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى نفسه قال له خلاص طمن بقيت معايا في الجنة أبشر ما حصلش وإنما قال له إيه قال له هحاول وساعدني أعني على نفسك قال له اللي هيحول بينك وبين الوصول للمرتبة دي ايه نفسك فذلها اكسرها ارغم انفها فاعني على نفسك بكثرة السجود السجود غاية الذل كنت لسه بقول للشباب انت عمرك شفت نفسك وانت ساجد شفت نفسك وانت ساجد انا نفسي تشوف نفسك وانت ساجد شكلك بيبقى عامل ازاي هوازن قالوا كده لما الرسول قال لهم اسلموا قالوا نسلم ولكن لا نصلي قال لا خير في دين لا صلاة فيه قالوا إذا نصلي ولا نسجد كيف نسجد فتكون آساتنا أعلى من رؤوسنا ازاي يسجد يبقى استي على من راسي قال لا خير في صلاة لا سجود فيها وقاتلهم حتى اسلموا انت ما تخيلتش نفسك وانت ساجد شكلك ايه شفت نفسك ومناخيرك في الارض وعينك مكسورة وبطنك مدلدلة وايديك وركبك شفت نفسك وانت ساجد شكلك ايه ولا لا لو بتقول ايه ها سبحان ربي الاعلى وانت اسفل قمة الذل ولذلك السجود ذل واللي بيسجد الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اكبر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اكبر ما سجدش ما سجدش صدقوني بالله ما سجد ده هو ايه ده بيتنطط اه نقرها هو مش دريان بيعمل ايه زمان واحنا عيال صغيرين عجبني راجل كان قدام بيصلي معانا الجمعه ولابس بدله وجرافته جرافته كده وراجل محترم جدا كان لما يجي يسجد يقوم يمط الجرافته ويسجد على الجرافته عشان ما يسجدش على الحصير ريحتها وحشه ده بيسجد ده ذل ما هو ده المعروف ان عايزين نعرف المقصود من الصلاه يعني ايه حطت ايدك على صدرك عارف دي يعني ايه ذل دي ذل يعني ايه وانت راكع حاطط ايدك على ركبك يعني ايه وانت ساجد حاطط ايدك في الارض يعني ايه وانت قاعد حاطط ايدك على فخادك ده ذل الايدين ده دي مواضع ذل الشاهد قال له أعني على نفسك بكثرة السجود ذلها عشان تنكسر عشان تدخل الجنة الفايدة الأخيرة في الحديث ده عشان نسيبه وندخل بقى في موضوع الذل قال فلما مضت عشر قال لي أعني على نفسك بكثرة السجود فقلت في نفسي لو سألني من غد لأقولن له زوجني فما سألني بعدها دي اسمها حماية الله لحبيبه لما ربنا يحبك يحميك من نفسك أصل الرسول قال له صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك فراحت نفسه عاملة ازاي لا لا بقى أجوز فربنا سبحانه وتعالى قال للنبي ايه بس كده خلاص فحماه من نفسه سبحان الملك ابن رجب في تحقيق كلمة الإخلاص يقول وليس شرط المحب العصمة أنا ما بطلبكش يا أخي ربنا يهديك قول أمين ويتوب عليك والسامعين ما بطلبكش انك تكون نبي معصوم ما بتغلطش انا مش بطلبك انك تبقى ملاك مالكش شهوة ولا هوى لكن بطلبك انك اذا غلطت توب على طول انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب هي كده فليس شرط المحب العصمة اللي بيحب ربنا ما بنشترطش عليه انه يبقى معصوم ما يغلطش ابدا وانما شرطه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة كلما ايه وقع ان يتلافى تلك الوصمة دي وصمة وصمة عار أن يتلافى تلك الوصمة ولله عناية خاصة بمن يحبه ولله عناية خاصة ايه اه بمن يحب لما يحبك هيعتني بيك عناية خاصة ولله عناية خاصة بمن يحبه فكلما زلت رجله في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة هي كده سبحان الملك لله عناية خاصة يا رب حبنا يا رب يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا ف ربيعة بن كعب لما هم ربنا عصمه قال له لا خلاص ما تقولش ودي بتحصل كتير معاك من ستر ربنا عليك انك تهم بمعصية وربنا يمنعك منها وفي فرق بين الهم والعزم في فرق بين الايه الهم والعزم اه هم بمعصية يعني فكر يعمل حاجة غلط فكر فربنا يكفيه هذا الهم يعني مزنوق والدنيا ضاقت فقال له بعدين بقى نروح ناخد قرشين من البنك وخلاص عشان نفك بيهم الزنقه اللي احنا فيها دي قال لي كده قال لي انا مش هاخد فلوس من البنك انا مش هاخد فلوس بس الشيكات يدفعها انا هحاول عليه الشيكات يدفعها فكر هو ده مجرد ايه تفكير ففوجئ تاني يوم ان حد جاي يقول له طب الله يكرمك لله شغل لي النص مليون ده لمدة سنة ورجعه لي هو كان بيقول عايز اخد فلوس لمدة سنة اهي جات لك اهي دي عناية خاصة بمن ايه بمن يحب ما احنا بنقول بقى ان هو مش شرط ان المعصوم ان هو ما يفكرش خالص لا ولكن ساعة ما يفكر يرجع في كلامه لكن العزم بقى ان يروح البنك ويكتب لا كده يبقى رابة حتى لو ما خدش جاله نص مليون بقى بعد ما ايه بعد ما كتب معاهم العقد رجع في كلامه خلاص لغى لغى ما خدش والله ما خد رابة وعد بنت وراح وما جاتش زنا فتح التلفزيون عشان يتفرج على الموقع الخبيث والسلك اتقطع زنا ده العزم قول لي ليه ليه ليه ليه كده يا عم الشيخ ليه كده ده كده غلط اللي انت بتقوله لا والله ما غلط ده سيدنا النبي قال كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما باله المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه شفت ازاي لما يبقى الواحد عنده عزم يعني واحد صايم وحد نرفزه اتنرفز قال طب والله العظيم لا انا فاطر وجري على الحنفيه فتح الحنفيه وحط بقه طلعت الميه قطعه فطر فطر خلاص وهكذا اذا عزمت فقد فعلت اما اذا هممت من هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنة في فرق بين الهم والايه والعزم في فرق بين الهم والعزم الشاهد ان صاحبنا هم فحماه الله سبحانه وتعالى لكي تنجو من مشكلة نفسك لابد لنفسك من الذل كثير مننا بيستنكف بيتكبر على ربنا زي ما قلت لكم الراجل اللي ما يقدرش يسجد كبر على الله سبحانه وتعالى يقول ابن القيم عليه رحمة الله فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجوء إلى الله تعالى والافتقار إليه وإنما يكون له ذلك برؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده قال سبحانه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فهو سبحانه اسمع الكلام اللي جاي ده وخليه حلقة في ودنك افتح قلبك فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا ثم يكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره كلام زي الفل اقول تاني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم يقول سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غايه الذل يقول لربنا ايه اللهم انهم حفاه فاحملهم عراه فاكسوهم جوعا فاطعمهم يا رب ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد لحد ما ابو بكر يقول له يا رسول الله بعض مناشدتك ربك رفع ايديه لحد ما البرد وقع من على كتافه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم غاية الذل ويوم حنين كانوا 12 ألف أصل يوم بدر كانوا كام 314 يوم بدر 314 قدامهم ألف 314 فيهم عبد الله بن عمر 12 سنة 11 سنة وعمير بن الحمام وسعيد وأبو سعيد الخدري كان دول كل دول 14 سنة و13 سنة قدام مين ابو جهل صاحب الجمل الاحمر كده قدام ابو جهل و... وابو لهب وال... والشله كلها بقى وعتبه وشيبه و... عشان كده ابو جهل قال ايه انما هم اكله جزور ده احنا هنقزقزهم في ساعتين ما قالش ساعتين قال نص ساعه اكل الجاسوس ده احنا هنخلص عليهم في ساعه ايه دول ايه العيال اللي جايبهم لنا محمد دول صلى الله عليه وسلم ربنا قال واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم دول مغرورين قوي فاكرين هيغلبوا الشاهد كانوا في غايه الذل فنصروا وجبروا وعلوا يوم حنين كانوا 12 12000 قالوا لن يغلب اثنا عشر ألف من قلة اتناشر ألف مين يغلبنا يا عم انت ده احنا يوم ما كنا تلتمية غلبنا النهاردة اتناشر ألف نتغلب لا فايه اللي حصل فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ابن القيم يقول ايه فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره اولا ثم يكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره قال سبحانه ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فأي حاجة في الدنيا تدخل عليها بذل وانكسار وخضوع وعدم رؤية نفس وصدق لج تنصر وتعز وتجبر على قدر ذلك وانكسارك واي حاجة تدخل فيها شيء في نفسك بس سيبنا انا خلاص الموضوع ده بتاعنا هي احنا اول مرة نعملها ولا ايه خلاص يلا يفشل وينكسر ويضيع
احبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله